السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444 وفيها بحر رمضان اركب معنا وقضية استثمار الوقت الجدية والإنجاز مشكلتنا الكبيرة هي تأخير الأعمال التسويف إياك من السين وسوف تأخير الأعمال إن إحنا دايما بنأجل أعمالنا بنأخر أعمالنا دايما نلاقي نفسنا آه، متأخرين الأذان أذن قول معلش ما هو في فين الأذان والأذان والإقامة تلت ساعة حاضر، هنروح الصلاة ما قلتش لأ يا ابني النداء للصلاة بالأذان مش بالإقامة يعني الأذان هو اللي بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني حي تعالى قول لي لما في الإقامة برضو حي على الصلاة حي على الفلاح لا بس حي على الصلاة حي على الفلاح في الإقامة يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام لكن في الأذان يعني تعالى المسجد التأخير ده هتتحاسب عليه التأخير دايما احنا بنأخر كل حاجة لآخر وقت تلاقي الواد عنده امتحان عنده امتحان الصبح وبالليل بقول له خلصت يقول فاضل فصلين فاضل فصلين ما هو لسه معانا الليل اهو طب ليه ما ذاكرناش من شهر ليه ما ذاكرناش من اسبوع ليه جايين نخلص اخر فصلين ليله الامتحان ليه ليه ليه هو احنا بنعمل كده مع ربنا بقى دي حياتنا ان احنا بنأخر ربنا وال... وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ي- ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار لذلك بنقول دايما ان اللي بيتأخر في الحضور للصلاة بيتأخر في إخراج زكاة ماله أو الصدقات بيتأخر في قراءة ورده من القرآن وما بيخلصش بيتأخر في أذكاره بيتأخ... بيأخر ربنا ربنا بيأخر له حاجاته يطلب وما تجيش ويطلب وينتظر ويطلب وتلاقي برضه حياته متأخرة ليه؟ ما هو كده الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان زي ما انت بتعامل ربنا هيعاملك دايما نقول كده ان ربنا جل جلاله في علم المعامله اذا رضيت من الله باليسير يرضى منك باليسير واذا اسرعت في مرضاه الله اسرع الله في اعطائك ما يرضيك هي كده ربنا بيعاملك زي ما بتعامله فلذلك اهم حاجه في استثمار الوقت الجديه والانجاز جديه والانجاز بنقول ايه بقى في, في الكلام بقى بتاع الدنيا حاجه اسمها العمل تحت الضغط في ناس كده ما بتعملش الا ايه تحت الضغط اللي هو بيخلص كل حاجه في اخر لحظه العمل تحت الضغط والعمل تحت الضغط خطورته أنه غالبا لا يخرج كما ينبغي يفتقد الإحسان يفتقد الإتقان العمل تحت الضغط عشان كده كنا بنقول إيه أنا مش عايز أدخل السكة دي والله بس كنا بنقول إيه إن لازم تقسم المهام مهم وعاجل مهم وغير عاجل عاجل وغير مهم غير مهم وغير عاجل حط اهدافك اللي انت هتعملها في حياتك كده في مهم وعاجل وفي مهم وغير عاجل وخلي حياتك في بند مهم وغير عاجل لان كلنا شغالين على ايه مهم وعاجل فمهم وعاجل ما بعملوش كويس لانه عاجل وكل حاجه انا بقول كده بقول لكم بقى من تجارب حياتيه اهو ان كل حاجه ممكن لو عندك وقت وهتبقى كاحسن ما يكون بس يبقى عندك وقت يبقى عندك وقت فخلي حياتك في بند مهم و وغير عاجل وغير عاجل انك انت ما تبقاش مستعجل ان المستعجل هيغلط هيخلص اه بس مش هتبقى كما ينبغي التخلص من الكسل والبطء البطء البطء البطء أسوأ شيء في الدنيا البطيء الرديء البطء والكسل والمهانة والرداءة وال و... و... و... انت محتاج النشاط السرعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه لسه سبحان الله العظيم حديث جديد عليا كان يقوم قفزا صلي عليه كان يقوم ايه قفزا قفزا بيقوم من على السرير ايه قفزا نط ينط من على السرير الرسول صلي عليه لو قلت لي بقى ان ده حديث ضعيف هو مش ضعيف غصب عنك لكن الح- لو قلت لي انه ضعيف حتى لو ضعيف خد الحديث الصحيح رحم الله رجلا سار عن فراشه ووطائه قالوا والسوران لا يكون الا بنشاط وسرعه يبقى ما كانش بيصحى من النوم ويفضل قاعد ف- على على حرف السرير يا ابني قوم بقول اذكار النوم يا ابي يا ابني احنا بنصحى اذكار استيقاظ سار كان يقوم قفزا صلى الله عليه وسلم
البطيء رديء ربنا قال لنا دايما كده، وسارعوا الى مغفره فاستبقوا الخيرات سابقوا الى مغفره فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هي دي الجنه عايزه كده الجنه محتاجه سرعه محتاجه انجاز نمره ثلاثه التخلص من التسويف والتأجيل أربعة بسرعة عشان نخلص الموضوع ده فهم طبيعة الوقت فهم طبيعة الوقت أنا مش هشرح معلش ابقوا اشرحوا لنفسكم بس اكتب ورايا وركز وخد العناصر دي ابقى أنت اشرحها لنفسك دور على شرحها فهم طبيعة الوقت كل واحد مننا يا جماعة يعني أنا كشخص قاعد عندي أعمال عايز أعمل كذا وكذا وكذا وكذا هي دي التحديد كان المفروض اتكلمنا عن ال- تحديد الأهداف الأول هي ورقة الأهداف راحت فين أي الأهداف إنك أنت محتاج وقريتها لكم قبل كده أظن آه، قريت لكم العناصر دي قبل كده حدد لنفسك هدفا حدد لهدفك اسبابا لتحققه ابدا فورا بالاخذ بالاسباب لا تضيع وقتك ولا تنشغل عن هدفك لا تلتفت وكلما تعثرت فقم اقوى استعن بالله هي دي اللي عنده اهداف بقى انا حطيت قدامي هدف عندنا الهدف الكبير رضا الله بس رضا الله ده هدف محتاج للوصول اليه اهداف توصل الى رضا الله لما اجي اشتغل على الاهداف دي بقى زي ما بقول كده انا كشخص محمد حسين يعقوب له اهداف وله اعمال محدده بيعملها انت ليك اعمال بتعملها واهداف بتعملها كل واحد بيختلف من- فكل واحد طبيعه وقته طبيعه الوقت تختلف من كل واحد للتاني عشان كده بقول ان مفيش علاج ينفع لكل الناس وانما كل واحد له علاج يناسبه دايما لما يقولوا خد علاج كذا قلت ممكن جسم يختلف عن جسم التاني ممكن واحد مريض ياخد علاج ربنا يشفيه بيه واحد تاني ياخد علاجه ويموت طبيعة الجسم بتختلف كذلك طبيعة الحياة وطبيعة الشخصية قلت لكم ان انا لما قعدت اكتب عيوبي ان انا من عيوبي الشديده اللي انا مش قادر اتخلص منها الى اليوم ان انا متسرع عايز كل حاجه بسرعه واحسن حاجه المعادله الصعبه بسرعه جدا واحسن حاجه جدا برضو جيبها منين دي عايز احسن حاجه بارخص سعر يا عم ارحم نفسك بقى صلى على الرسول صلى عيوبي فعلا متسرع آه، نظرا لوقتي انا حاسس و- وكان احد المشايخ الكبار زعل مني وعاتبني وراجعني فيها تاني وكل ما يقابلني يسالني تبت ولا لا اقول له تبت والله ان أنا قلت ان الواجبات اكثر من الاوقات فعلا بقول لك مفيش وقت مفيش وقت دي اسمها فهم طبيعة الوقت افهم انت بقى طبيعة الوقت انا طبيعة الوقت بالنسبة لي مفيش وقت الوقت كالسيد الآمر اتنين الوقت كقوة محايدة ثلاثة الوقت كحكم أربعة الوقت كعبد مملوك خمسة الوقت كلغز صلي فهم طبيعة الوقت واحد الوقت كالسيد الآمر في واحد وقته بيأمره لازم تعمل كده دلوقتي واحد تاني عنده وسع بقى الوقت كقوة محايدة ثلاثة الوقت كحكم أربعة الوقت كعبد مملوك بتحكم في وقتي زي ما أنا عايز وسع خمسة الوقت كلغز مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وانا قاعد افكر هعمل ايه الوقت خلص الوقت كلغز قال الله تعالى والله يقدر الليل والنهار ان اختلاف الرؤيه للوقت تحدد اسلوب التعامل معه التعامل مع الوقت في حياه المسلم على انه راس مالك اما حجه لك او عليك من خطوره الوقت انه سريع الزوال يعني الكلام ده المفروض يبقى يعني يبقى دوره لكن خد خد خد فكره واشتري بكره قسم وقتك بقى بناء عليه الى ثلاث اوقات واحد وقت تحضيري والذي تخطط فيه كيفيه اداء الاعمال اثنين وقت انتاجي وقت عمل لانتج ثلاثة وقت إبداعي اللي عايز يبدع بقى قاعد مع الراجل اللي هو بتاع الكمبيوتر ده لا الصوره دي افتحها شويه لا غمقها شويه لا ط... الابداع ده محتاج ايه هو يقول لي كده ال- الشغل ده محتاج وقت صبر وما فيش صبر خلص هي دي يبقى الاول وقت تحضيري اتنين وقت انتاجي ثلاثة وقت ابداعي انك تبدع بقى تبدع لما يبقى خططت وانتجت ابدع لكن من غير ما تخطط صلي على الرسول صلي يبقى لازم وقت تحضيري تحضر هتعمل ايه وقت انتاجي تنتج وقت ابداعي ت- تبدع بقى وتحسن آه، الاحسان قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا احسنوا إن المسلم عندما يدير وقته بفاعلية إنما يدير نفسه وحياته فهو يدير وينظم سيره إلى الله فالوقت هو وعاء العبادة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها على وقتها لابد المسلم من ضبط وقته بدقة بدقة لو الإنسان المؤمن الدقيق اللي هيجي يتكلم معايا ويناقشني في الكلام اللي احنا بنقوله ده يقول لي يا عم شيخ انت بتتكلم في في الخيال انت مش عارف ظروف الحياه اللي احنا عايشينها مش في مفاجآت بتفجأك حاجه عايز تتعمل دلوقتي انا بقول لك اهو بقى بترتيب اهو انا حاطط ترتيب اهو اسمه ان في 20% من اليوم من الوقت لا يمكن ضبطه وقت الاستجابه للاحداث والمتطلبات التي تفرضها الحياه يبقى انا عامل حسابي ان في 20% من الوقت خمس اليوم ده عشان المفاجآت حاجة اضطرتني واد مرض بسرعة أجري وأخده وأروح للدكتور وأجيب العلاج و... ولكن زي ما قالوا دايما إن الإنسان المبدع اللي عايز يوصل لرضا ربنا إذا وجد من يقوم بشيء عنه لا يقوم هو بنفسه يبقى لو عندي ابن يقدر يودي الواد الدكتور يوديه مش لازم انا بقى اللي اروح اي حاجه حد يقدر يعملها عني ها شيل لان انا مش فاضي انا مركز وعندي اهداف بنفذها وماشي فيها فينبغي التركيز الدائم بالاخلاص والصدق ثم التحديد الواضح للعمل واحد اغت- استثمار كل لحظة اثنين سرعة في تنفيذ أوامر الله ثلاثة تحري الأوقات بمساقة الرحمات ومهابط اللطف الاعتبار بمرور الأيام أيها الإخوة إن بعض الناس يضيع وقته في التخطيط لعدم وجود الاهداف وعدم تحديد الاولويات او بعض الناس خطاء يستمرئ الخطا في تحديد الاولويات والمهمات يقول لك دي مهمه ودي مهمه ودي مهمه ودي اولى ودي اولى ودي انت بتلخبط نفسك ليه الاولى اللي ربنا قال اولى زي ما قلنا كده يبقى عندك حاجه اسمها خريطه الاسلام ايه اعلى حاجه فوق التوحيد جنبيه منها الصلاه بعد منها كده يبقى هي دي احدد اولوياتي ما تبقاش زي ما قلنا بلاش الفكر الغربي لا احدد اولوياتي بناء على ديني بح- بناء على اصول الشريعه ان الشرع بيقول لك لو انت واقف تصلي السنه وامك ندهت عليك يا ولد هات لي ميه يشرب اخرج من الصلاه هات لها ميه تشرب ال ال ال اسمه ايه ال- جريج العابد لما كان بيصلي وامه ندهت عليه امي ام صلاتي امي ام صلاتي ما عندناش دي امي ام صلاتي امي بس لو بصلي فريضه يعني الاذان اذن حي على الصلاة حي على الفلاح يا ولد روح هات لي مش عارف ايه حاضر يا امي وروح صلي وكلمة حاضر تريح ما تقولش لا ما ينفعش انا بحبكم في الله اعمل ايه الوقت بيطير مننا كده فتعالوا الحلقة الجاية السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قلنا به سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم